ده يتقدم في المدارس بأسلوب علمي يعني ايه يعني في الاول بناخد من الناحية التشريحية شكل الجهاز التناسلي للرجل والوظيفة التناسلية وظيفة الجهاز وشكل الجهاز التناسلي للمرأة ووظيفة الجهاز كلام طبي ما احنا درسنا في الطب كده ما كانش عيب المفروض ده درس بيتقال قبل مرحلة إعدادي أو على الأكثر في أولى إعدادي فالولد بيطلع على جهازه التناسلي إزاي بيحصل ضخ دم في الجهاز في الذكر الذكري بتاعه بحيث إنه يحصل له انتصاب في المقابل لما بيحصل نوع من الاجتماع الزوجي هذا العضو الذكري يدخل داخل المرأة السائل المنوي بينزل يتسلق الرحم ويدخل لغاية الأنبوبة فيجتمع الحيوان المنوي مع البويض لو أنا شرحتها له بالورقة والقلم بشكل طبي جاف لا هيبقى فيها إثارة جنسية مفيهاش إثارة جنسية ولا فيها معلومات غلط أنا بميل يعني كنوع لأننا ناس شرقيين إن اللي يقول الموضوع ده الأب لابنه أو المدرس في التربية الكنسية أو في أو في المدرسة، المدرسة مش هنتكل عليها، خلينا ناس عمليين. فيبقى ده لنا خادم الفصل أو الأب. البنت ممكن تحكي بس يفضل لأن عاوز أقول لكم السؤال ده غالبا بيشغل الولاد والبنات كحب استطلاع. لكن اللي بيقلقهم مش السؤال. السؤال ده يقلقهم يقلق البنت قبل الجواز. تبقى خايفة من العلاقة الجنسية. دي قبل الجواز في ساعة اشرحها لها وهي في أولى إعدادي ممكن أديلها فكرة سريعة سطحية كده لكن قبل الجواز وماله لما تفهم التفاصيل عشان ما تبقاش خايف لأن ساعات الخوف في البنت الزيادة يدخل في مشاكل جنسية زوجية الخوف الزيادة لكن كمان لعل أقول معلومات كتيرة تبقى مادة للتفكير الزيادة برضه الاعتدال حلو فيفضل إن احنا نقولها بشكل مختصر باهت لكن اركز على الحاجات اللي هو بيقابلها دلوقتي مثلا لو حصل احتلام لو شاف صورة شريرة الاعتراف التوبة التناول ودوره هي كبنت البيريود نظامها الحتت اللي هي معايشينها اهم العلاقة مع الجنس الاخر وحدودها ده موضوع مهم لكن الجواز اللي لسه له 10 15 سنة ادي فكرة سريعة قوي ده ده وما ادخلش في تفاصيل زيادة عشان ما اخليش مخه يستفيض في السرحان ولو هعرضها بشكل علمي تتعرض بشكل علمي جاف بالورقة والقلم مش عيب آه بحيث لما ابوه اللي بيقول له الكلام ده مفيش مجال للابتذال والكلام وممكن يهدى لانه ممكن تكون افكاره عماله مشغوله بالحاجات دي ومستني بس كلمتين يريحوا قلبه خلاص فانا بعتقد بالشرح العلمي المبسط كافي وبدون إثارة وفي مرحلة متقدمة قبل الزواج المفروض يبقى في في يعني أسئلة وفي شرح أكثر استفاضة. آه سؤال جميل علمنا الأسلوب الأمثل لتوعية البنات الصغيرين لئلا يتعرضوا للأبيوز. برافو عليك. سؤال مهم. إنه كتير قوي من الاعتداءات الجنسية تكون بسبب الجهل فانا لازم اعلم الطفل من اولى ابتدائي ما تدخلش الحمام مع حد في المدرسه من اولى ابتدائي ما تسيبش حد ابدا يلمسك حبيبي وانت مش عارف من غير ما اقول له ليه ما ما شوشرش عليه بس يبقى في عارف ان في حاجات معينه يتفاداها لازم يبقى في عارف يبقى فاهم ان في حاجات معينه انا مخوفه منها من غير ما ما استفيد في الشرح عشان ما تقلبش معاه بعقده لكن كل ما يكبر بالذات في البنات لازم ابتدي افهمها انت دلوقتي يا حبيبتي ما بقيتيش طفله صغيره خلي بالك مش اي حد يبوسك في المدرسه او في الشارع أه وهكذا اقول اكتر من كده تفاديا للشذوذ ايضا لازم اعلم الولد والبنت ان مفيش داعي لاي نوع من اللمسات الزياده من اي جنس فاهمين اللي بقوله ولا صعب؟ ما انتوا خدام استحملوا الكلام مفيش داعي حتى لو واحد صاحبه او استاذه في المدرسه او اي حاجه لازم احذره من ان كل مره يشوفه يقعد يحكم فيه ويبوس فيه يلزمها مفيش حاجه زياده الحاجات العاديه عاديه من غير ما وتروا برضه خليكوا حكماء لا نوتر العيال ولا نسيبهم على جهلهم لان هذا العالم شرير ولازم نبقى مستوعبين كده فلما يكون الطفل عارف حدوده انه ما يدخلش التواليت مع حد الا مع باباه ومامته لو كان صغير قوي في نفس الوقت ما يقلعش قدام حد لا في البيت ولا بره البيت ده انا عاوز اقول لكم في البيت كمان غلط لانه في حته انا ما لحقتش اقولها ان كان معلش استحملوني لازم اقولها برضه حته الشذوذ وبداياته ان يمكن بعضكم ما يعرفش الكلام الشذوذ يا جماعه مش مرض وراثي يعني الطفل بقى شاذ لانه اتولد كده حكايه غالبا مش كده في الغالب هو تعرض في فترة من طفولته أو سن المراهقة إلى إثارات جنسية من نفس الجنس مرة اثنين ثلاثة أربعة تراكم جواه وعي جنسي لجنسه يعني إيه؟ يعني ده اتبرمج على كده إنه جسمه بيستثار بلمسة من نفس جنسه فابتدى يتبرمج في اتجاه غلط عشان كده تلاحظوا إنه الحاجات دي أكتر في الملاجئ في السجون اللي تلاقي جنس واحد ماشي مع بعض فبيستثاروا جنسيا من نفس الجنس فعشان كده الشذوذ خطية زي أي خطية وعلاجه هو التوبة والجهاد برضه زي أي خطية في الدنيا زي أي زنا أي عادة ردية أي فكرة بطالة علاجه مش مستحيل علاجه إن الشخص يمسك في ربنا ويهرب من الإثارة الجنسية وخلاص شوية شوية بيتضبط وبيرجع طبيعي فالعالم بيحاول يقول ان الشذوذ شكل اخر من الجنس مش مخلوق كده لا ربنا ما خلقش حاجه اسمها كده والكتاب ضد الشذوذ بعنف فادعاء العالم ان الشذوذ ده حاجه طبيعيه بس بشكل اخر ده كلام مش مظبوط ده كلام مش موجود خالص ده انحراف جنسي نتيجه شر شديد وإثارة جنسية غير سليمة. فعشان كده ثبت مثلا من من الحاجات اللي تعمل يعني إثارة جنسية غير سليمة إن مثلا يكون في بيت شاب صغير بيكبر وإخواته أو والدته يحتملون ممكن يكونوا بيغيروا هدومهم قدامه كتير هو الولد حس إنه هيستثار جنسيا من والدته أو إخواته صعب عليه جدا أو يتضايق من نفسه جدا فابتدى يكتم جدا فتحول إلى الاتجاه العكسي فاهمنا عشان كده بنقول ما ينفعش كأم أو كإخوات تفضلوا شايفين الولد اللي بقى ثالثة رابعة خمسة ابتدائي ده عيل صغير في البيت لا ما عادش عيل صغير ابتدت تتحرك فيه مشاعر جنسية لازم أحمي عينيه لازم أطمن على إنه ما يتعبش مني حتى لو أخته أو والدته فهنا النقاوة والطهارة والاحترام في البيت ان هو يقفل اوضته وازعق له انت بتقلع عليه قدامنا انت كبرت انت تانية ابتدائي ثالثة ابتدائي هو سن صغير لكن معلش علمه من السن ده ان الحاجات دي ليها خصوصيتها والبنت كذلك خلاص تطلع بعد كده عارفة ان جسدها اتحافظ عليه وانها مش بسهولة كده تتساهل في الامور دي الحاجات دي تربوية مهمة جدا من بدري سؤال إن كان خادم مدارس الآحاد إعدادي سادات في الجامعة يعاني ويجاهد ضد الشهوة والندم هل هذا شيء طبيعي أم لا يصلح؟ لا بص حل السؤال الصادق ده الخادم إنسان والشاب طبعا مازال بيتحارب واحنا اتعلمنا من الكتاب الصديق يسقط في اليوم الواحد سبع مرات ويقوم حتى لو انت كخادم بتتحارب او بتتحارب بافكار او نظرات ومات هو نفس اللي هتقوله لاولادك بتقوله لنفسك هتجاهد بالصلاة بالصوم بالمطنيات بالاعتراف المستمر بالتناول بالمشغولية بالرياضة بالقراءات المقدسة هتعمل ده كله هتلاقي كل شوية بتتقدم شوية شوية تلاقي جسمك فيديو أفكارك فيديو وكل حاجة مش بتحب لا تيأس ولا تتوقف عن الخدمة ما تسيبش الخدمة لمجرد انك لسه بتضعف لا جاهد وتوب واغلب اه يعني في زميلات في الشغل ساعات غير مسيحيين يقولوا كلام وحش ازاي احافظ على جودتي من المعرفة الخارجية بصوا زي ما العين مجال للشهوات الودن كمان اللي يسمع كلام وحش يأذي جدا وخبرات سيئة طبعا مجتمعنا المصري للأسف فيه بلاوي بتتقال وفي كلام غلط جدا بيتقال في أماكن العمل وفي الص- في الكليات وستات ورجالة وبنات وولاد وكل حاجة الخبرات دي سيئة جدا وهدامة جدا لأن ساعات إيه يبقى فيها نوع من المبالغات يتصور الشخص الطبيعي إنه مش واصل للي بيتقال ده فيبقى مش طبيعي بينما هو طبيعي فاهمين اللي أنا بقوله؟ يعني يسمع قصة معينة فيفتكر إن هو ده العادي يكون القصة دي كلها مبالغات جنسية غير طبيعية فهو يقيس نفسه على القصة دي فيحس إن هو مش طبيعي فيجيله قلق ويجيله إحباط بينما القصة أساسا يا متألفة كلها مبالغات وكلها كلام فاضي احموا ولادكم احموا ودانكم وعلموا ولادكم يحموا ودانهم ما نسمعش كلام ملوش معنى انسان مرض مرض نفسي بسبب تأنيب الضمير ويقال انه مرض وراثي ذلك انه اكثر انه اكثر من انسان ثالث كيف نتعامل مع ضغط اخواتي بذلك بصوا يا جماعه المرض النفسي في منه نوع او أج- انواع بتبقى فعلا فيها عنصر وراثي وممكن يكون مكتوم داخل الانسان مستر- مستني نوع من الاسترس الشديد قوي فينفجر يعني يكون في استعداد زي السكر كده في عائلات كتير قوي عندها استعداد لمرض السكر يطلع امتى مرض السكر مع ضغط عصبي شديد قوي تلاقي المرض ده ظهر بينما هو في استعداد المرض النفسي كده غالبا جزء كبير منه مرتبط بعنصر وراثي او جينات او فاميلي يعني لما يجي ضغوط شديدة قوي ينفجر هذا المرض يظهر احنا مش هنقدر نتعامل مع جزء الوراثي لكن نقدر نتعامل مع ايه مع الضغوط لما نحمي اولادنا من تعرضهم لضغوط نفسيه شديده حتى لو في استعداد للمرض الل- النفسي مش هيحصل لاني ما بعرضوش لضغط نفسي شديد لكن واحد عنده آه، آه، اكتئاب في العيله اكتئاب وراثي اكتئاب شديد وبعدين سايب احباطات في الدراسه واحباطات في الشغل واحباطات في الكنيسه واحباطات وفي البيت طول ما بيزعقوا فيه ما انت كده هتجيب له اكتئاب طبعا بينما انا لما اكون عارف ان هو عنده الاستعداد ده انا دايما اكون مشجع وبشوش ومتفائل عشان احميه احميه حتى لو ما عندوش الاستعداد ما هو محدش بعيد عن المرض الحب والحكمه يحموا من اي ضغط نفسي حب وحكمة حب اللي قدامك حسسه بالحب ده خليك حكيم في التفاهم معاه دايما ما تع... كده ما يتعرضش ابدا لضغط فوق ضغط لكن بدون حب حب وبدون حكمة لازم هيتلطش لطشة جامدة ويتعب منها ازاي اشرح لولادي او المراحل التالية فتاة مخطوبة كيفية التعامل بينهم بصوا فترة الخطوبة دلوقتي ليها شرايط وليها دورات وفي وعي بحاجة اسمها ال pre-engagement اللي هو ما قبل الخطوبة وال engagement وبعدين الجواز يعني في مفروض ثلاث دورات للتوعية دورة التوعية المقبلين على الخطوبة دي مفروض في اجتماعات الشباب يفكر ازاي يختار ازاي يفهم نفسه ازاي هو عاوز ايه فاهم الزواج اساسا ولا مش فاهم قبل ما يختار خالص وبعدين فترة التوعية للخطوبة يعمل فيها ايه؟ يتكلموا ازاي؟ يخرجوا يروحوا فين؟ علاقتهم ايه بالاهالي؟ يفكروا في مستقبلهم ازاي؟ إيه- يتصارحوا في ايه؟ ي- لما يشدوا مع بعض يعملوا ايه؟ كل ده اسمه توعية الخطوبة. قبل ما يتجوزوا نديهم وعي بالزواج. الحياة الزوجية تمشي ازاي؟ الجنس في الزواج ازاي؟ تربية الأولاد ازاي؟ تدبير المال ازاي؟ لما يشدوا مع بعض يعملوا ايه؟ آه، حياتهم الروحية كف- ككابل تمشي ازاي اصبح في دورات لتوعية كل مرحلة اللي لسه ما خطبوش واللي خطبوا واللي هيتجوزوا مفروض كده لكن هي ببساطة تندرج تحت تعليم شوية مبادئ أساسية واحد مبدأ الحب اثنين مبدأ التواضع ثلاثة الحكمة ثلاث كلمات دول لو الشباب اتعلموهم هيختار صح هيخطب صح هيتجوز صح حب يعني ايه يعني زي يدوس على نفسه عشان يريح اللي معاه تواضع يعني مش كل حاجة انا مش مشغول بنفسه مش مش كلمتي مش كرامتي مش ذاتي مش في حد مشاركني حياتي لازم ابديه على نفسي كتير ثالث حاجة الحكمة امتى اتكلم وامتى اسكت امتى افوت وامتى اقفش لما يحصل زعل نعمل ايه لو في مشكلة من بره نقابلها ازاي نتفاهم ازاي اه اسمها الحكمة احنا بنعلم ولادنا ثلاث كلمات دول يحلوا كل المشاكل هيتعلموا ساعتها يعيشوا ازاي يفكروا ازاي يفهموا ازاي لكن طبعا اللي انا بقوله ده كورسات طويلة ما تخلصش في الدين نريد ان نتعلم كيف نشرح عملية اتمام الجنس اه ما أنا لسه قلنا الكلام ده العملية الجنسية إذا شرحناها أفضل بالورقة والقلم بشكل مبسط جدا بعيد عن الإثارة وبشكل سريع سريع وممكن أستخدم الحيوانات في الشرح عشان كمان أبعد عنهم في الفكرة الأفكار الزيادة فلما أشرحها جنسيا على عصفورتين أو على أي خلاص أنا بفهمهم إزاي هما بيلزقوا في بعض وبعدين تنتقل مادة مادة الحياة من هنا للإنس- للجنس الآخر من من الناحية الثانية والسائل المنوي ده يلتحم بالبويضة فيتكون جنين جنين ويعسق في رحم بشرحها بأي شكل مبسط على الحيوان على ال- النباتات حتى أحيانا وبعد كده بقولها بشكل سريع جدا على الإنسان عشان ما تسيبش فرص- فرصة تفكير وسرحان لكن عاوز أقول لكم التوعية أحسن كتير من إنه ما يبقاش عارف ويقعد يحاول يتخيل ده يتعبه اكتر ما يعرف ما يعرف وخلاص طبعا ناهيكم عن الافلام والبلاوي فاحنا نقول له ارحم 100 مره من نتفرج على فيلم وحش آه، اتعامل ازاي مع ابني اللي بيشوف صور في النت افضل دايما انك تصاحب ابنك ابنك وبنتك في اعدادي افضل تربيه انك تتحول الى صديق والصداقة المسموحة الوحيدة للشاب في إعدادي مع الجنس الآخر مع والدته أو البنت مع أبوها دي الصداقة الوحيدة المسموحة إنه ابنك يبقى صاحبك تبقي هايلة ويرجع يحكي لك إن فلانة عجبته وأنت تقولي له ها شكلها إيه وتمشي معاه في الخط السوي وهو ما بقاش مخضوض وهو بيحكي لك وبعدين تبتدي تراعيه طب هو ده حب لو انت لازم تطلع تتجوزها طب احنا عرفنا صفاتها طب الحاجات دي ممكن تعطلك طب ممكن بكره في واحده احسن منها وبالراحه كده تقنعيه انه مش وقت مش وقت لكن ما تتشديش يا نهارك ابيض تحب لي من النهارده نعملها قصه لا طب مش هحكي لك تاني بكره بقى هيحب وهيحب ومش هتعرفي حاجه افضل طريقه ان احنا نصاحب ولادنا نمره اثنين نوعي نتكلم نقول طيب الصوره دي وحشه لما دخلت دماغك تفتكر ايه اللي هيحصل مش هتعرف تطلعها تاني الصوره الرياضيه دخلت مش هتعرف تطلعها تاني معنى كده هتطلع في دماغك في اي لحظه هتجيلك وانت بتصلي هتجيلك وانت بتذاكر هتنقض عليك عيشتك والصوره دي اساسا اذت جسمك واذت افكارك وخلتك مش واقف مقدس قدام ربنا كان نقي كان عقلك حلو ونظيف قبل كده اتوسخ والبقعه دي مش هتطلع عارفين البقعه اللي بتيجي في الهدوم ما تبقاش عاوزه تطلع فنبقى متغاظين اي حاجه زي كده الصوره اللي دخلت من النت دي طلعها بقى من دماغك هتطلع ازاي؟ لما اقنعه ان ده مؤذي بلاش عشان تعيش حياه هاديه خلينا نعمل حاجه مفيده تعالى نلعب دور شطرنج تعالى نلعب رياضه سوا تعالى ننزل نتمشى تعالى يا اخي بس اشكيلك من شغلي مش عارف اعمل ايه في المشكله الفلانيه هو يتعدل لك ويحس انك بتحترمه يحكي معاك يقول لك لا مالكش حق يا بابا كده انت بلاء يعني احتويته وبلعته ولهيته عن الكلام الفاضي ده يحس انه فعلا هو غلط افضل المواجهه الهاديه والوعي والتشجيع على الحياه الروحيه لو طلب مني تفاصيل قول التفاصيل اللي ممكن ما تأذيش قول زي ما انت عاوز قول التفاصيل زي ما انت عاوز افرض مثلا ابنك بيقول لك عاوز اعرف بقى انت حبيت ماما ازاي وع- وعرفتها ازاي ما تحكي المس كده دي حاجه حلوه أوي. احكي له احكي له يبقى كده اكسايتد وبتاع من غير ما تعرف تدخل في حاجات جنسيه اللي انت بتكلمه انك انت كنت بتشتاق لها وكنت عاوز تروح لها وتليفون بيطول ويا ما تحكي كل ده كويس بس انت بتفهمه وسط الكلام ان ده كنت كبرت وكنت عقلت ولما كنت قده عجبتك كذا بنت وطبعا انت خدت حتى لو ما مشيتش صح قول له الحته دي معلش تحل مني قول له انك كنت ماشي كويس يعني مش تقول له ان انت طالع الاول في المدرسه كل السنين لا دي كذبه مفقوسه دي لا قول له الحته التانيه قول له انك انت يعني كان في اعجاب بس فرملت لكن ماما دي كانت الحب بجد ده كلام كويس احكي التفاصيل اللي ما تضرش بعض الاهالي يعترضون على فكره الكلام مع اولادهم في هذا الموضوع خليهم يعترضون لغايه ما يتدبسون اقول لك ايه بس هيسمعوا كلام من بره هيأذيهم احسن يسمعوا كلامه فيه بيعترضوا على ايه العيال بتدور على المعلومات خلينا نقول معلومات مفيده احسن آم، يعني انا شايف الاعتراض ده مش من حل حكايه افتح الموضوع مع الولد ازاي انا شايف انه لو انت صاحبه وبتلعب معاه في كل حاجه ايه المانع انك تحكيها له ب 100 طريقه مثلا تعمل ديسكشن كده مع اولادك ايه رايكم يا اولاد لو واحد صاحبك لقيته ماشي مع بنت مصاحبها وبيخرجوا سوا صح ولا غلط ولادك في اعدادي بنت او ولد اتناقش معاه شوف رايه ايه انت ممكن تفاجئ ان ابنك واعي جدا وناضج جدا يقول لك ده شغل عيال يا بابا طب لانه ممكن بكره هيفكر في واحده تاني العيال واعي جدا دلوقتي وممكن تلاقي ابنك بيدافع عن الحته دي فتقلق يقول لك هي ايه؟ من حقه فلو مش بيعملوا حاجه غلط كلام التلفزيون بس يقول له طب ومال؟ طب هو هيخرج معاها يا ترى باباها ومامتها عارفين ولا لا؟ طب انت لما تبقى اب زيي ترضى ان بنتك تخرج من وراك ولا يصعب عليك؟ بتقعد تحطها له بطريقه يعني انا ساعات اقول للبنات ست تكون بنت في اعدادي في يوم من الايام هتبقى ام اقول لها okay انت مش بتقولي لماما اقول لك حاجه ما تزعليش بنتك بكره لازم هتخبي عليك لازم ساعات الكلمه دي تخوف ولا لازم بدل ما تعملي كده مع ماما بكره بنتك هتخبي عليك الله اعلم هتخبي ايه ما تخافش. من ضمن الكلام اللي يقلق شويه فممكن ناخد وندي بالمنطق لغايه ما نقنعهم ما هو الحوار هو اللي هيطلع اللي جوه وهيحط حاجه صح لكن لو ما فيش حوار بيني وبين ولادي في فصل مدارس الاحد وفي البيت لا يمكن هنظف اللي جوه واحط حاجه كويسه الحوار هو الماده الاساسيه والمجال الاساسي للتربيه الصح دلوقتي في السن ده بالذات ابني وقع في العادة السرية كتير وتناقشنا في الموضوع مسيحيا واقتنع كويس أوي لكن لما بيغيب في الحمام بقلق وساعات ببقى يعني قلقان عليه بص القلق الزيادة يضر لأن لو الولد حس إن أبوه وأمه بقوا باصين له بصة الغلاط يعني يصعب عليه ويجيله انفيريوريتي ويمكن يخبي اكتر بينما انا خلاص اتناقشت معاه والولد اقتنع خلاص غمض عينك هو كمراهق هيجاهد وهيخلص من الموضوع اهم حاجه علمه يصلي علمه يمسك الانجيل علمه يعترف علمه ينشغل انشغالات كويسه وما ما تقعدش فوق دماغه بتعب عليه الغلط كده هتتعبه وكده مش هيحكي معاك تاني وخليكوا حكم لأن الحاجات دي حساسة. أنا أب البنات في مراحل مختلفة، أختلف مع زوجتي في أسلوب المعاملة. هي جافة في معاملتهم ودايما تصدر أوامر كله ممنوع وغلط مفيش زيارات مفيش أعياد ميلاد مفيش فسح آه، مفيش أي نشاط الله يعينك المهم تكون أنت بتقدر تروح الكنيسة آه، طبعا ال- بصوا يا جماعة كل شيء معتدل مريح والطريق الوسطى ها خلصت تفريغي التشدد الزيادة بيعمل انفجارات انفجارات وانحرافات شديدة جدا غير محسوبة والتواء يعني ممكن يبقى الأب شديد جدا أنا أعرف عندي بنات بيعترفوا التلاتة عايشين قصص حب بقالهم سنين وأبوهم شديد جدا معرفش حاجة خالص ما يعرفش حاجة خالص شاطر بس يزعق ويسخط والدخول بميعاد والخروج بميعاد ماشي شاطر خليك شاطر ايه اللي نفعته الشطارة؟ التلاتة ليهم علاقات وعلاقات يعني واحد وقدام ابوهم محجبة هو دي شطارة والعكس التسيب غلط التسيب خطر يعني تبقى بنتي ولا ابني خارج مش عارف رايح فين ومع مين وهيرجع امتى غلط طبعا فالمراحل دي ده ولا في جامعه صدقوني فالتسيب غلط والتذمر غلط الاعتدال كويس لازم تعرفوا اصحاب ولادكم لازم تطمن على و- ابنك بيقعد مع مين وبنتك اصحابها مين لكن تقعدي تتصنتي على التليفون لا لازم تحترمي خصوصيه بنتك تديها ثقة بس اعرفي صاحبتك وهاتيهم بيتك وهرجي معاهم وخليكي ام للشلة كلها وخليكي شقية ولذيذة معاهم يحبوك ويحكوا لك وتبقي عارفة اولهم من اخرهم وفوتي شوية في الحاجات اللي تتفوت احنا ساعات بنبقى عاوزين ولادنا perfect مفيش ولا غلطة واحنا عندنا غلطات كتير ده بيأزم الشباب بيعمل فجوة بيننا وبينهم فوت شوية يعني ايه انت متفق معاه على عشرة ونص جالك 11 الا ربع لازم تزعق قول له ما تتأخرش وعديها لكن هتبقى بتزعق في الربع ساعة مش هتخلص وهو كمان هيتخنق هم عاوزين حرية أكتر فوت بس محتاج عشان يوم ما تبقى غلطة كبيرة تشد ما تبقاش شدك على الفاضي والمليان عاوز اعتدال يا جماعة التشدد الزيادة مؤذي عندي اه طبعا هي خادمه الحقيقه بتقول انا كنت لغايه قريب خالص وانا 23 سنه ما كنتش عارفه البيريد دي بتيجي ازاي بتيجي ليه فلما بناتي يسالوني كنت اعمل ايه طبعا مالكيش حق يعني المفروض الخدام بتخدموا شباب في المرحله دي تبقى معلوماتكم الجنسيه ق- سليمه ومستفيضه ده علم زي العلوم لازم تبقى انت خادم تربوي ونفسي سليم لانك بت- بتتعامل مع مرحله حساسه جدا كل كلمه هتقوليها لبنتك يا- يا- يا ض- يا ض- يا زقتها لقدام يا لورا والبنات والولاد بي- بيقدروا قوي كلامكم كخدام وخادمات ساعات يقدروكم ويسمعوا كلامكم اكتر من بابا وماما فلازم تبقى كلامك آه، في مكانه التوبة المستمرة نعلمها لأولادنا إزاي؟ أولا تعالوا نعيشها إحنا. لو إحنا عايشين التوبة المستمرة بنحافظ على الأدبية بنحب الصلاة بنراجع نفسنا بنتوب كل يوم هيتعلموها من غير ما نقول حاجة خلونا نعيش اللي هنقوله الأول عاوزينهم يعيشوا توبة مستمرة خلينا احنا نعيش التوبة المستمرة ننشغل بيها وبالاعتراف وبالصلاة كتير وبالمطانيات هيعرفوها حكاية عدم الاعتراف لا دي أساسية بالذات في السن ده لازم تشجعوه بمية طريقة وبمية حجة لكن أقول لك حاجة معلش في رأيي أنت أقرب لابنك في إعدادي مني أنا كأب اعتراف لو أنت خادم شاطر وقتك وظروفك تديك فرصة تعمل عمل روحي مع ابنك غير اللي أنا بعمله خالص كأب اعتراف أنا هيقعد معايا بالكتير عشر دقايق في الشهر هراجع معاه الصلاة والإنجيل والتناول وهقول له اهرب من صاحبك الوحش وابعد عن الفيلم الوحش و... وربنا بيحبك وما تقلقش وهتبقى كويس ادي ملخص اللي هقوله لك انت هتبقى ايه هتشوفه كل اسبوع هتزوره في البيت هتطلع معاه رحله هتتمشى هتطمن على شله اصحابه هتشجعه على النظام الروحي عامل له نظام في الفصل شغلك اهم واكتر سيب لنا الحل بس لكن الباقي عليك والباقي ده مهم جدا فانا عاوز اقول انت كخادم اعدادي وخادمة اعدادي تقدروا تطلعوا تحت ايديكم قديسين صدقوني في المرحلة دي بالذات المرحلة دي بالذات تقدروا تطلعوا مكرسين وقديسين اغلب المكرسين بدأت مشاعر تكريسهم في مرحلة اعدادي على مستوى التاريخ المرحلة دي بالذات المشاعر سخنة قوي والعيال بتبقى عاوزة تندس توعد ربنا استغل الفرصة اشحنه املاء عشان يبقى مشتاق يعيش بربنا في المرحلة دي هتحميه بقى طول العمر المرحلة دي لو خدتها ب- بروحها كده آه اه طبعا في بعض الاهل بيشجعوا اولادهم عن- على الغلط عشان يبقى راجل بكره يعني اب يشجع ابنه على المعاكسه مثلا وعلى النكات البذيئه اه طبعا في اهالي منحرفه تماما في تفكيرها انا عارف كده في اهالي عندها مبادئ عالميه بشعه ام بتلبس بنتها لبس وحش عشان الولاد يبصوا عليه بتعمل كده عاوزاهم يعكسوه اب بيقول له يا بطل شغل الدروشه بتاع الكنيسه اقعد اقف على الناصيه خليك تبص على اللي رايح واللي جاي افتح واتفرج في اهالي بيعملوا ده طبعا ربنا هيحاسبهم لان اللي بيعملوه ده بيدوسوا على براءة نقية فجريمتهم جريمة هيندموا هيندموا ندم شنيع يعني اقول بس ما تخافوش بتوصل ان بيشوفوا اولادهم بيضيعوا بيرتدوا قدام عينيهم عشان التف- التساهل اللي كانوا بيعملوه ده كانوا فاكرين ان دي حضارة يعني وبيشوفوا ولادهم اما نسيوا في الزنا قصاد عينيهم بناتهم انحرفوا جايب لهم 100 مصيبه دي جات اولادهم باظت او بعضهم ارتد يعني الاباء والامهات دول بيدفعوا ثمن غالي جدا بصراحه ده ضد تعليم المسيح يسوع علمنا غير غير كده قال لنا ويل لمن تاتي منه العصر لو واحد بصلك بصه وحشه لانك لابسه وحش يا ويلك من ربنا انت هتقولي كلام ربنا يعجب مامتها ما يعجبهاش ده موضوع تاني بس تبقى انت عملتي البالانس قدام البنت لانها بنت واعيه في ثانيه اعدادي سمعت صوت امها وسمعت صوت ربنا واكد لك ان صوت ربنا هيغلب في يوم من الايام لكن من غير ما تصطدمي ما تقوليلهاش مامتك دي اصلها لا ما تغلطيش طب لكن قولي الحق لازم نعلن الحق عشان ولادنا بيدوروا على الحق ساعات الولاد بيبقوا نفسهم حد يقول لهم بابا بيقول كلام غلط قولها بس بطريقة مهذبة ما تتكسفش لا يا حبيبي معلش يا- المسيح علمنا غير اللي بيقوله بابا ما هو لازم نعلن الحقيقة ما تتخدوش من الحتة دي آه واحد في سن 14 سنة وغالبا بدأ البلوغ لكن ما سألش ولا سؤال اسأله انت اسأله انت وتناقش معاه ما تستناش وعرفه اللي هيحصل واللي بيحصل بطريقة بسيطة لا تفقده سلامه مع نفسه ولا كمان يبقى ساذج ويأذي نفسه اه حكاية موافقة الوالدين على صداقة بنت مع ولد تكون الحجة ان الاهل عارف اه معلش برضه معلش اقول الحتة دي و- عشان على الله الاباء اللي بيفرحوا بالصحوبية في السن المبكر ده بيدفعوا الثمن برضه انا الاقي بيت بيسيب ولد في ثانية ثانوي بيذاكر مع بنتهم في ثانية اعدادي وقافلين الباب عشان يذاكروا براحتهم اصله ابن الجيران ومتربي معاها ولد كويس هيدفعوا ثمن هيدفعوا الثمن لانه البنت دي هتتعب مش عاوز اقول حاجه وحشه لكن هتتعب نفسيا على الأقل وهيحصل نوع من أنواع التعلق غير الصحي ويمكن لما يجي لها عريس بعد كده تفضل تفتكر ذكرياتها مع الجدع ده ما تعرفش تتجوز مش صح ده بيت غير واعي ولازم انت كخادمه لو ليكي دل على البيت كلميهم قولي لهم معلش اللي شفناه لان احنا بندخل بيوت كتيره معلش ان الحكايه دي بتأذي خليكي صريحه بس حكيمه طريقه مهذبه قولي لهم معلش في السن ده بلاش الاختلاط الزياده لما تكون في درس ومعاها سبع ثمان بنات على اولاد وفي النور ماشي ماشي وبحكمه كمان لكن ولد يقعد معاها كل يوم ساعة وساعتين كلام لازم نبقى طرحة شوية وشداد بنت متعلقة بيا تعلق زيادة أه وخايفة يكون نوع من الميل الجنسي المثلي دايما تحب تسمع مني اه اه برافو عليك هي بتقول انها خايفة خادمة بتحس ان بنتها متعلقة بيها بدرجة زيادة يعني عاوزة كل شوية الميس تقول لها انا بحبك قوي هي بتقول كده ممكن تقلقي لألا تكون البنت فيها حتة نفسية مش مظبوطة لسه ما طلعتش من الجنسية المثلية يعني يكون عندها ميل لنفس جنسها ما تتخضيش لكن حطي حدود في العق- العلاقة حبيها واكد لها انك بتحبيها بس بنوع من الحب الجاد المتعقل يعني ايه ما تبقاش تدلع عليك زياده تتلزق فيك زياده لا في نفس الوقت لما تغلط شدي عليه وبعدين ارخي وبعدين شدي وبعدين ارخي تقوم هي تتظبط بالحركه دي شد وجذب شد وجذب تقوم الحته اللي مش مظبوطه تروح منها لكن ما تتخضيش وكمان راقبي علاقتها مع بقيه البنات لو علاقتها طبيعيه يبقى في داعي لل- للقلق اللي جواكي من الحته دي البنات في الخدمه تحب الوقوف مع الولاد اه مأساة كل الكنائس الاختلاط في المرحله دي لازم يكون بمجموعه برقابه شديده بسطحيه شديده وتقريبا اللي انا بقوله ده مستحيل ف... فعشان كده يعني مضطرين نقلل الاختلاط في مرحلة إعدادي. أنا ده رأيي. لأن كل خبراتنا مع الاختلاط إعدادي أغلبها negative مش positive. يعني يمكن ثانوي ابتدينا نقرب على جو جامعة فابتدت حاجات positive تبان. إعدادي بالذات كلها علاقات مطيورة غير ناضجة بتقلب على الموبايل وعلى ال chatting وعلى الزيارات وعلى اعياد الميلاد ويتمشوا حوالين الكنيسه وقصص وافلام غالبا بتقلب ففضل يبقى في control شديد وتبقى على قد النشاط والنشاط محكوم وفي خادم مصحصح ومحبوب يعني خلينا نركز احنا وهم على الجو الروحي اكتر لكن نسيبهم كده فاضيين يحكوا يضحكوا مع بعض وقت طويل لا اقول لبنات مدرسه لها التغيرات الجنسيه لا قولي بتقول استنى الاسئله ولا افتح موضوع لا افتحي فاعدادي ارجوكم خلوا الموضوع ده اساسي في مناهجكم اولى وثانيه وثالثه اعدادي التغيرات النفسيه والجنسيه في مرحله اعدادي ايه اللي بيحصل رؤيه مستقبليه عن الزواج رؤيه عن الحب رؤيه عن الجسد دي موضوعات لازم تبقى في سن اعدادي يعني ايه الجسد مقدس يعني ايه الحب يعني ايه الجنس والزواج يعني ايه الصداقة هل في صداقة مع الجنس الاخر ولا لا لازم تتحط الموضوعات دي ما نستناش الاسئلة اقول لابني يهرب من الناس او الديس او النظر اقولها له بنفس الطريقة اللي قلناها ان الحاجات دي هتلوث دماغك هتندم عليها طول العمر اتنين المسيح موصينا بلاش ثلاثة في حاجات مش هتعرف تعملها مش هتعرف تصلي لما تتفرج على الحاجات دي ما يصحش تتناول ابدا وانت سهران على فيلم وحش لازم اربطها له بحياته الابديه حياته الروحيه عشان ابرمج ضميره انه يكره الغلط اذا كان صديقه واصدقاء مقربين يفعلون يشاهدون اشياء غير لائقه بصوا يا جماعه عاوز اقول لكم ما تتخضوش قوي من الخبره الاولى يعني ابنك او بنتك مره شاف حاجه وحشه وعقلته وقعدت معاه وقلت له ها ايه رايك؟ مش الحكايه ما تستاهلش؟ مش انت قرفت من اللي شفته؟ مش حاسس ان ده هيخليك ص- يعني مكسوف من ربنا؟ يبقى بلاش. بلاش نتخاط عارفين زي ايه؟ زي مثلا اللي ابنه ياخد نفس ما يخربش الدنيا خد نفس اوكي وانت عرفت هات قول له هات وبعدين عرفت السيجاره واخرها طب ايه رايك؟ مش ما تستاهلش؟ مش هتأذي الصحة يبقى بلاش أحد يعني عاوز أقول إيه بلاش تتخض قوي وبالغ في رفض الخبرة الأولى لكن أوعي أستخدمها فرصة إن أنا أعمل توعية عرفت إنه إنه كلم واحدة من الكنيسة والمكالمة طولت شوية ودي أول مرة ما خربش الدنيا أوعي تعال بص إيه رأيك؟ المكالمة من النوع ده شكلها تجيب اللي بعدها واللي بعدها والمش هنخلص. ثانيا انت هي هتتعلقوا ببعض. ثالثا انت مش في مرحلة تحب ولا تتحب. رابعا في مذاكرة وفي صلاة وفي حاجات ما بلاش. وافضل اصاحب واخد وادي ويقاوح لكن فرصة غلط وانا واجهته به- بالهادي. لكن لو لو ساء فيها هعمل كنترول. هسحب الموبايل. فاهمين الفكرة؟ لكن مش من أول مرة لازم أديله ثقة شوية ادينا درس في ثالثة إعدادي عن الزنا ودخلنا في تفاصيل آه، علمية طبية ما فيش مانع تديه في ثانية وأولى إعدادي ماشي بس وأنت بتقرا تصلي كويس إن ربنا ما يسمحش بعثرة حد و- وحاسب من تفاصيل تدعو للإثارة اه واحد بيقول التعلق ببعض ده الحاجات القصص اللي بتقف دي طب مش ربنا بيقبل توبتهم ايوه يا جماعه قبول التوبه شيء ومضاعفات الخطيه شيء تاني يعني ربنا بيقبل التوبه طبعا لكن المضاعفات اللي حصلت يعني اديكم مثلا واحد قاعد يشرب خمر 20 سنه وتاب نشكر ربنا ربنا قبله وممكن يدخل السنه لكن الكذب بقى فاهمين؟ حصل مضاعفات ففي مضاعفات بتحصل فمش معنى ان ربنا سامح ان المضاعفات مش هتحصل لا في مضاعفات هتحصل يعني واحد عاش في الزنا فترة ربنا ممكن يسامحه ويقبله لو كانت توبة نقية وجد لكن ممكن يحس بتنغيص في حياته بعد كده بسبب الخطية دي طب وماذا؟ ايا كان مصدره ومش بعيد انه يكون ينسب كل تجربه تحصل له بعد كده الى الخطايا اللي هو عاش فيها. فعاوز اقول الخطيه وحشه خلينا نكرهها ونكره ولادنا فيها. لا مره ولا مرات خلينا نكره الخطيه ونكره ولادنا فيها. لكن في نفس الوقت تفتح باب التوبه والرجاء مفتوح، التوبه حلوه جدا وبتشيل كل حاجه. خطاياكم لا اعود اذكر. كلام مريح. امبارح كانت تعيد مريم المصرية كان في كلمة جميلة قوي مريم المصرية دي طبعا كانت إنسانة في الزنا 17 سنة محترفة زنا يعني حالة بعيد عن الناس كلها لما تابت يقول السنكسار إنها قعدت 17 سنة في البرية تجاهد ضد خطاياها القديمة فاهمين؟ يعني في 17 سنة مرار ودموع وسهر وصوم وتعب شديد لذكريات الشر القديم وربنا رفع الحرب بعد كده وعاشت سنين في قذافة وسياحة لكن إذا دفع الثمن برضه بالخطايا حتى لما ابتعدت ازاي اوصل لاولادي مفهوم الحب الحقيقي في المسيحيه؟ اولا خلي البيت فيه حب. اول حاجه لو انت ام صاحبه السؤال مش لازمه خلي بيتك فيه حب. الولاد لما يلاقوا الاب والام بيحبوا بعض صح يخافوا على بعض بيتعبوا لبعض ده اجمل درس هيفضل قدام العيال طول العمر يعني ايه حب لما يلاقوا شيء انانيه وغضب مستمر وكلام على بعض من ورا بعض واهانه الحاجات دي مهما قلت عن الحب خلاص ملوش معنى نمرة اثنين قدموا المسيح المثالي بحبه المثالي المسيح هو أيقونة الحب الحب ال- ال- اللي ما يستاهلش والحب بلا حدود والحب العملي والحب المتألم هو ده الحب الكلام عن الحب مش صعب ده احنا ملع- ملناش شغلانة غيره في الكنيسة ماذا نفعل مع ولد كتير ما يقول قصص مع بنات غير حقيقية مغامرات عاطفية وساعات يحكي مغامرات جنسية كلها قصص آه. بصوا يا جماعة المواجهة مهمة طبعا لو ولد عمال يحكي قصص يمين وشمال واغلبها متألف قرب منه حبه وفرمله الحب لازم يبقى معاه فرامل او معاه جدية هاته وجهه قول له بعدين عارف القصص اللي انت بتحكيها دي هتعمل ايه اولا لو كذب منك هتتحاسب عليه ولو صدق انت بتفتخر بالخطية هي دي شطارة اللي انت بتقولها ده انت بتعطر اخواتك وويل لمن تأتي منه العصر ده بدل ما تقف قدام المسبح وتبص للارض وتبكي على اللي انت عملته ايه الشطاره في اللي انت بتحكيه ده بدل ما تقول لهم حفظت كم مزمور وع- وحفظت وصليت ايه وعملت ايه الولاد بيتباروا بالحاجات دي فاكرينها حاجه تمجدهم فانت تهدله التمثال ده فهمه ان ده مجد باطل تافه ما يستاهلش يفتخر بيه وبعدين فهمه كمان ان العيال هتبعد عنه هتقرف منه يعني هو بيبني تمثال من رملة مش هو ده اللي يعني ي- ي- ي- ينفخه قدام أصحابه إزاي أتكلم وأصار إحنا مخدوم بعلاقة عاطفية لو ليك ده لو حب المواجهة سهلة يعني افرض ابنك واقف مع بنت فترة طويلة وأنت عرفت إن بينه وبينها حاجة وده في مدرسة لأحد ابنك لو بتحبه قول له تعال ما تزعلش مني بس أنا لازم أقول لك أنا حاسس إن بينك وبين فلانة حاجة زيادة انت مش هتقول لي اقول لك استاذ اصل يعني هي بصراحه بنتي مفيش زيها واحنا متفقين على الجواز وبتاع بس ادخل بقى في الموضوع قول له فرحتني واديله كلمتين كيف اشرح بعض الامور الجنسيه الحساسه مع وجود تفاوت كبير في فهم ونضج الاولاد لا بص ال- الاطار العام قدمه للكل الخصوصيه الزياده امسك ولد ولد يعني ايه عندك 10 12 15 ولد اتكلمت عن الطهارة والجهاد وقداسة الحواس وقداسة الفكر وضرورة الاعتراف والرياضة ظبطت كل ده لكن عندك ولد عنده ميل جنسي شاذ ما تتكلمش معاه في حضور الباقيين قرب منه وابتدي اعمل عمل فردي افتح مع الموضوع عندك ولد دخل في علاقة جنسية مع بنت ثالثة إعدادي تدخلش في التفاصيل دي على الملأ ده عمل فردي بينك وبينه وقبل اعتراف إذا دي حاجات ما ينفعش تطرحها للكل لازم تطرحها على مستوى شخص وفي حاجات لازم تقولها للكل اه حكاية مثلا شرح العادة السرية ما تدخلش في تفاصيل لو تلاحظ احب ان انا قلتها بشكل نظري شوي يعني ايه قلت لمسة غير نقية تثير الجسم على قد الكلام ده اللي ما يعرفش في الحاجات دي مش هيفهمها وهيعديها فاهم ما تتفقدش في الشرح لكن اللي فاهم هيبقى عارف انت بتقصد ايه بالظبط عشان لما تقول العلاج يبقى عارف ان الكلام ليه فربنا يدينا كلنا حاجه اه في علاقات جنسيه مع الاقارب طبعا دي بتسيب بتسيب جروح نفسيه فظيعه يا جماعه ودي مش قليله بالذات في الاماكن اللي يعني اللي المستوى فيها شويه متواضع لو بنتك فرحتك بحاجه زي كده ان حد من اسرتها اعتدى عليها اولا لازم تحسسيها بسرعه بالحب والامان ان انت مش قرفانه منها وان انت بتحبيها وان هي ملهاش ذنب اذا كان ملهاش ذنب وان ربنا هيسامحها لو كانت ليها ذنب فبسرعه اسنديها لان مثل هؤلاء يكونوا اكثر عرضه للضياع لو ما اتظبطوش فبسرعه اديها حب وامان انا فاضل لي خمس دقائق اخلص تسعه بتيجي نمرة اتنين شجعيها على الأرض الاعتراف ثلاثة انش- اشغليها بربنا جدا أربعة ابتدي تعاملي مع ظروف بيتها بسرعة بقدر الإمكان شوفي لك حل شوفي ظروف بيتها بقى خالها ده ما يدخلش البيت تاني معرفش ازاي ان شاء الله تصعدي الموضوع للكاهن القريب ان شاء الله تقلقي الاب والام من غير ما تقولي حاجه بس الحاجات دي ما يتسكتش عليها فاهمين اللي انا عاوز اقوله عاوزه حكمه وعاوزه جرأه من الخادم الخادم اللي بيكره الشر ما يسكتش على الغلط وعاوز يحمي ولاده باي ثمن فنصعد الموضوع بس بحكمه من غير ما نعمل مشاكل ازاي نكون غير معسرين اولا بالصلاه ثانيا بالتوبه ثالثا بالحكمه في بنت بتدعي ان هي لا تؤمن بشيء الا لما تجرب اوكي ولا لها ببساطة عندي فكرة ظريفة هي في اعدادي مش كده روحي حطي صباعك في الكبس جربي جربي ولو هتعيشي احكي لي بقى حسيتي بايه ما هو بالظبط كده ما هو اللي بيدعي الادعاء ده ده ادعاء غير عقلاني لانه نط من عشر دور وبعدين احس بقى بشعور اللي بينتحر احس زي ما خلاص فاذا الادعاء ان انا لازم اجرب كل شيء ده ادعاء نظري تافه لا يعني دي حاجه ما تتجربش لانها ممكن تاذي اذيه طول العمر جرب حاجه توجعك وتروح تاثيرها في ساعتها ماشي يعني عاوز تحط ايدك في النار وتسحبها تحس يعني ايه تلسع ماشي لكن هتنط في النار خلاص ده موضوع تاني فلازم اقنعه ان مفيش حاجه اسمها نجرب لانه في تجربه بتضيع وده منطق غاش ومغشوش نمرة ثلاثة عاوزة شوية استرجاع إن أنا مش أول إنسان أعيش في الدنيا مش هي أول بنت مراهقة مش أنت أول شاب في الدنيا فما تتصورش في واحد يقول لي إيه لا معلش بقى سيبك من كل اللي بيتقال ده أنا وهي هنفضل فريند بس أنا متأكد حتى لو كل الناس هتتحول الصداقة دي إلى علاقة حب إحنا متفقين إنها هتفضل صداقة. أنا هتعاد على طول أقول له كده، أقول له حبيبي هو أنت أول بني آدم يمشي على الأرض؟ إذا كان آلاف السنين قالت اللي أنت بتقوله ده ما يمشيش. أنت عاوز تتجاهل خبرات كل ملايين البشر اللي قبلك وتبقى أنت بني آدم جديد الأول. ما أنت يا إما مش بني آدم تركيبة تانية يا إما هتطلع غلطان 100% في اللي بتقوله. عاوزة نوع من الخبط شوية لا ممارسة العادة عند البنت ما تعملش ما تأذيش البنت الأذية اللي انت خايفة منها هل تعمل إفراز دم عند الولد نادرا نادرا إذا أعرف ابني بيمارسها ما فيش داعي تعرف مش مهم المهم انك تشجعه على الحياة الروحية على الاعتراف مش مهم تعرف على الرياضة على المشغولية المقدسة لكن تعرف او ما تعرفش مش هي دي المهم لكن يعني لو لقيته بينطوي زيادة كل مدى بيفقد ثقته في نفسه بيسرح زيادة قوي يقعد في الحمام ساعات زيادة الحاجات دي تقلقك كأب وكأم لكن ما ما تتخضش برضه العلاج يبقى في ذهنك عشان دي ممكن تبقى مرحلة وتعدي في حياتك البرود الجنسي والبرود العاطفي بينهم فرق كبير البرود الجنسي له علاج له علاج كل حاجه ليها علاج بنعمه ربنا واهم حاجه العلاقه بربنا بس طبعا برود الجنسي اذا كان برود جنسي داخل الزواج محتاج طبيب لكن البرود العاطفي ده موضوع تاني ساعات يكون نوع من الكآبة بيبقى واحد ما بينفعلش بأي حاجة وساعات تكون خبرات سيئة كتيرة مخلية الإنسان خايف يحب في بنات بتبقى كده خايفة تتجوز لأنها اتصدمت كتير فبقت خايفة تدي مشاعرها لحد مفرملة نفسها زيادة فباردة لكن يعني كل شيء عاوز نفس وحكمة واحد عاوز يقابل خادمة قبل مقابلة أهلها لا مش خطية انها تقابله بس تقول لأهلها يعني افرض واحد عاوز يتقدم لواحد فقال لها طب ممكن بس قبل ما نقول للبيت نقعد نحكي نشوف ننفع بعض ولا لا تقول له مال نحكي بس انا هقول لهم في البيت ان انا هحكي لو قال لها لا بلاش تقول له يبقى حضرتك بلاش على طول كده لانه اي واحد يحاول يجنب البيت تاكدي انه مش واثق من نفسه او او مش كويس فيها ايه نقول للبيت وبعدين نقف نحكي مش حق يعني لكن يقول لها استني بلاش البيت يعرف دلوقتي ما بدل الضلمه لازم تتخضوا كده يعني لازم تخافوا من الضلمه زي العيال في الحتت دي بالذات لما اشوف بنت واقفه مع ولد ارجوكي ما تتشنجيش لان في خادمات اول ما تشوف بنت واقفه مع ولد تاخد العصايه وتجري عليها بالراحه اعمله معروف لانه كله بيعمل كده فمش معقول اي ولد يقف مع بنت امسك له العصايه لازم نحتوي المواقف بأبوة وبحكمة لأن العنف هيطلعوا يقفوا على الناس يا بره وبعد كده لو طلعت لهم بره يقولوا لك أنت مالك هتوصل لكده في الآخر ولو قلتي بابا وماما هيقولوا لك عارفين يبقى خسرنا كل حاجة لا شطارة إن أنا أقف وسطيهم وأعمل صحوبية مع بنتي وبعدين ابتدي اديها التوعية اللازمة بلاش لانه هتقلب تعلق والتعلق مش مفيد وسمعتك وهيشغلك و... وعاوزه نفس طويل الحاجات اخر سؤال هل يصح ادي ابني او بنتي موبايل في سن اعدادي انا مش عارف انا مش عارف السؤال ده بالذات تلاحظوا حدين لو ابنك وبنتك مرتبطين بالكنيسه او بربنا قوي واثق فيهم فعلا سيب الموبايل معاهم لكن لو حاسسهم مش مرتبطين بالكنيسة وربنا كفاية مش مواظبين على الاعتراف شلتهم فيهم عيال تقلق ما انصحكش تسيب تسيب الموبايل في ايديك موبايل كارثة من الكوارث دلوقتي عاوزة ثقة شديدة عشان تسيب الموبايل اتفضل ايوه ما تبص حضرتك في امهات وحشة يعني انت عاوز تقول كده يعني مش دريانين بص حبيبي احنا كل واحد له دور واحنا بنكلم خدام اعداد احنا ككنيسة بنكلم الشعب بنقول يليق ولا يليق يعني التعليم العام في الكنيسة ضد الإباحية وال... والكلام ده لكن أنا, أنا كمان ماليش سلطان إن أنا يعني أعدم الأمهات دول واخد بالك إحنا بنعلم وبنادي للتوبة لكل المستويات إذا كان ابنك بتقول له اقفل عينك عف نظرك انشغل بربنا لانه في الاخر المشكله في عينك مش في الاخر ما هو ممكن يبقى كل الناس لابسه كويس وهو اللي عينه وحش لا حضرتك مش انت اللي تقول لها سامحني دي واحده اه حضرتك يعني مدرس في مدرسه معلش بس كتر خيرك مش مهم ما هو بص اعلان الحق لازم يكلف حاجه البنت روحت قالت لمامتها انا عرفت ان ربنا بيقول اللي احنا بنعمله غلط كتر خيرك لازم يا حبيبي يحصل كده الله يعني هو لما ابننا في مدارس الاحد يروح يقول لباباه بابا انت بتكذب ليه اقول يا ريتني ما قلت درس عن الكذب لا ابوه بيكذب والولد ببساطه روح قال له يا بابا الكذب حرام حتى لو ابوه اداله قلمين مش غلطتك انت بتعلم الحق ما تخافوش من اعلان الحق بس عاوزين الامور بحكمه مش عاوزين نخسر الكبار عاوزين نجيبهم كمان للمسيح لكن ما تنزعجش ان ابننا هو اللي بدا ينطق بالحق فبيته اتضايق ما هو الحق بيوجع بيوجع اللي مش عاوزه نصلي وكل حاجه تتصلح